يوحنا اصحاح 19 دخلنا في الام السيد المسيح وصليبه ووقفنا عند عدد 24 قال بعضهم لبعض لا نشقه بل نقترع عليه لمن يكون دول الجماعة العساكر اللي كانوا واقفين قدام الصليب ليتم الكتاب القائل اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة هذا فعله العسكر الآية دي بتاعت اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة موجودة في مزمور 22 ومزمور 22 أكتر مزمور بيوصف أحداث الصليب وآلامه والمزمور ده في العبري يبتدي كده إلوي إلوي لما شققتني اللي هي قالها يا ربنا يسوع الصليب فلما قالها كان يقصد هم كل اليهود اللي قدامه دول اغلبهم حافظين المزامير يهود يحفظوا المزامير من صغرهم فعاوز ينبههم انه الهي الهي لماذا تركتني ده المزمور ده بيتكلم عن اللي بيحصل بدقه اللي من وسط كلامه حكاية اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرع فإلهي إلهي لماذا تركتني غرضها الأساسي اللي هي قالها بالعبري وعشان كده تلاحظوا إن هم اتسجلت في الأناجيل حتى بالأصل العبري باللغة بتاعتهم الأرامي بتاعتهم ليه؟ لأن اليهود كانوا حافظين كده مش حافظين المزامير بأرقامها زينا لا هم حافظين المزامير بأولها مزمور إلهي إلهي لماذا تركتني مزمور الرب راعي مزمور طوبى للرجل فاهمين ازاي فهم لما المفروض يسمعوا كلمة إلهي إلهي لماذا تركتني يقوم على طول يدور في ذهنهم كلام المزمور يلاقي انه بينطبق تماما على ربنا يسوع معلش اسمحوا لنا نبص عليه لانه هيورينا قد كده انطباق الكلام في العهد القديم على احداث العهد الجديد وقد كده الدقة اللي لا يمكن تنطبق على اخر يعني غير ربنا يسوع المسيح يقول الهي مزمور 22 هقرا منه اجزاء الهي الهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي عن كلام زفيري الهي في النهار ادعو فلا تستجيب في الليل ادعو فلا هدو لي وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل عليك اتكل أباؤنا اتكلوا فنجيتهم إليك صرخوا فنجوا عليك اتكلوا ولم يغزوا أما أنا فدود لا إنسان يعني بيتعامل المسيح له المجد في اللحظات دي مش كإنسان عارا عند البشر ومحتقر الشعب كلام ابتدى ينطبق بدقة على المسيح له المجد أصبح عار وسط البشر ومحتقر من الشعب كل الذين يرونني يستهزئون بي ودي اتسجلت في بقية الأناجيل إن كل اللي يعدوا على الصليب يقعدوا يطقطقوا راسهم كده ويستهزئوا يقولوا فين فين ده اللي كان بيعمل معجزات فين اللي قالوا عليه ملك فين اللي قالوا عليه يستهزئون بي كل الذين يرونني يستهزئون بي يفورون الشفاه وينغضون الرأس قائلين اتكل على الرب فلينجيه ودي هتلاحظوها انجيل متى سجلها زي ما هو بالظبط قال ده الكلام اللي قالوه فعلا قدام الصليب قالوا ورونا كده اذا كان متكل على ربنا ما ينزل من على الخشب اتكل على الرب لينجيه لينقذه ان كان قد سر به لأنك أنت جذبتني من البطن جعلتني مطمئنا على ثدي أمي عليك ألقيت من الرحم من بطن أمي أنت إلهي لا تتباعد عني لأن الضيق قريب لأنه لا معين أحاطت بي ثيران كثيرة أقوياء باشان اكتنفتني صغروا علي أفواههم كأسد مفترس مزمجر طبعا الحتة دي بننشغل بيها خالص في أسبوع الآلام لأنها من عمق المزامير انها عبرت لنا عن مشاعر المسيح في الوقت ده يعني الاناجيل قالت لنا اللي بيحصل لكن داود النبي بروح النبوة واللي كتب المزامير دخلوا جوه قلب المسيح وعبروا لنا عن اللي كان بيحس بيه ساعتها مش بس بيقولوا لنا الاحداث ماشيه ازاي الاحداث ماشيه ازاي الاناجيل شرحت لكن ده المزامير بتعبر عن معاناه المسيح له المجد انه باصص حواليه كان شويه اسود اتلموا حواليه شويه سيران اقوياء جايين يطحنوه كالماء انسكبت هذه بقى احساسات المسيح له المجد او مشاعره في الامه انفصلت كل عظامي انفصلت هنا يعني واحد يقول ركبي ثابت هي حاجة زي المعنى ده يعني ما عادش في حاجة متماسكة في جسمي صار قلبي كالشمع ده بعض العلماء قالوا التعبير ده دقيق جدا عن ال heart failure اللي حصل للمسيح له المجد بسبب آلامه انه حصل هبوط شديد جدا وابتدى يطلع مية في الغشاء المحيط بالقلب وده السبب لما دخلت الحربة طلع منه دم ومية فهنا طبعا هو يقصدها الواحد لما يبقى قلبه تعبان جدا ممكن يقول التعبير ده صار قلبي كالشمع وممكن طبعا يقصد بيها معناها انه يعني عمال يسيح قلبي عمال يسيح قد ذاب في وسط امعائي يبست مثل شقفة قوتي برضو ده تعبير دقيق جدا عن معاناة المسيح من اكتر الحاجات اللي كانت مؤلمة جدا انه حصل لربنا يسوع المسيح جفاف شديد بسبب النزيف اللي حصل مع الجلد بسبب الام الصليب بسبب بقاله حوالي 15 ساعة بيتحاكم او يعني ما بين المحاكمة وما بين الجلد والصلب ده طبعا ما شربش ولا نقطة مية طول الفترة دي مع نزيف شديد قوي يبست مثل شقفة قوتي لقيني بحنا كده كمان شوية هنقرا في انجيل يوحنا قال انا عطشان لانه فعلا كان مش قادر يتكلم حتى من ريقه مناشف والى تراب الموت تضعني منزل لغاية تراب الموت لأنه أحاط جماعة من الأشرك تنفتني فقدوا يدي أعجب من مزمور الكلمة يعني داود ما عداش على حدث كده الآلام أيا كانت عمر ما حد تخيل إنه عشان يعب روحي أو رمزي عن آلام يقول فقد لكن تطلع بها الدقة تصف آلام المسيح المجد أحسو كل عمي يعني معادنا عشان ايه ما حاجة لانه كان مطلوب ده السليم زي ما كده هون ويتفرسون قاعدين يبصوا عليه وهو متعلق على السحال حال هنا ثيابي وعلى لباسي ودي الايه اللي خدها يوحنا بيقول لنا مكتوب بدون ان يدري احد هم عاملين قر ان هم بينفذوا كلام وهم دريانين ترتيب ربنا فهنا نفهم ان على يعني المزمور اتكتب قبل الأحداث دي يمكن ب ألف سنة لكن الأحداث دي سبقت المزمور بمعنى إيه أنها في خطة ربنا وفي علم الله فأعطى بروح النبوة أنبيائه زي داود النبي أنه يصف هذه الأحداث والآلام بمنتهى الدقة بالرغم أنه جاي قبلها بمئات السنين هذه فكرة النبوة النبوة يعني ايه يعني حدث يحصل بدقة كأن النبي بيتفرج عليه بمنتهى الدقة وبيوصفه ويكتشف انه فاصل بينه وبين هذا الحدث مئات السنين فهنا تلاحظوا انه كأنه لو واقف تحت الصليب بيسجل كده ما كانش هيطلع الكلام ده ما كانش هيعبر بالدقة دي أما أنت يا رب فلا تبعد عني يا قوتي أسرع إلى نصرتي وبعد كده في كلام جميل عن الخلاص وعن الملك وعن الفداء في آخر المزمور يعني كل ده بيتعمل ليه عشان الكل يتمتع بالخلاص والملك نرجع تاني لإنجيل يوحنا أنا بس بوريكم عينة من دقة النبوات في وصف أحداث صليب المسيح ومن أدقها مزمور 22 احنا في يوحنا 19 فيقول لكي يتم المكتوب الكتاب القائل اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي القوا قرعه هذا فعله العسك وقلنا برضو المره اللي فاتت انه آه هذا اللباس اللي كان ربنا يسوع المسيح ما تقطعش اشاره لوحدانيه الكنيسه وحدانيه الجسد المسيح ان اللي كل اللي هيلزقوا في المسيح هيصيروا واحدا لكن كمان تأثير ثياب أربعة يعني الكرازة تعم العالم كله بجهاته الأربعة ويبقى كل البسيط في ربنا يسوع المسيح وكانت بصليب يسوع أمه وأمه مريم زوج روبة ومريم المجدلي يوحنا كان حاضر يوحنا كان واحد من هيجي يقول اهو لما رأى يسوع أمه أمه والتلميذ الذي كان يحبه فيوحنا الوحيد اللي فضل تحت صليب المسيح عشان كده تلاقوا الأيقون الصليب تلاقوا الصليب تحته وتحتيه يوحنا وفي مريم أخرى أو مش موجود لكن الوحيد من ال 12 اللي كمل الرحلة لربنا يسوع المسيح يوحنا الحبيب وعشان كده هيستفيد شهادة ليه؟ لأن هو شهد الوحيد بدقة في اللحظات من اللي كتبه بعد كده يعني كل شهد لصليب المسيح وقيامته لكن مين تحت الصليب معاين لحظة بلحظة كان يوحنا الحبيب آه كانت ابرة ام من نور كانت تحت صليب المسيح طبعا يعني يعني كلكم او في نسبة كبيرة منكم امهات يقدروا يتخيلوا قسوة هذه اللحظة على العذراء ام النور وهي شايفة ابنها الوحيد البار القدوس بيتألم الموت وبيتعذب عذاب وهو اساسا ما يعني ما اخطأش في شيء احساس صعب جدا الام وده اللي عبرت عنه الكنيسة اللي بتحب العذراء العالم يفرح بقبوله الخلاص امي فتلتهب عند نظري لبوتك الذي انت صابر عليه من ابني وإله اخت ام بتكلوبة جت سيرة ان المخوات وطبعا القصة دي لخبطت ناس كتير قوي في تفسيرها لانه طلع بعض من يدعي ان العذراء يبقى اتجوزت وجابت عيال بعد كده آه طبعا الفكرة دي مش موجودة خالص وده احد الدلائل بدليل انه لما جه سلم العذراء سلمها لواحد من تلاميذه معنى كده ملهاش عيال غيره امال ايه حكاية اخواته في عرف البلاد الشرقية ولغاية النهاردة في زماننا في بلاد شرقية ولاد الخال وولاد العم يتسموا اخوات وفي بلاد ما تجوزش من ولاد الخال وولاد العم على اعتبار دول اخوات فكانوا لما يقولوا مثلا في يوحنا ستة وهم بيعترضوا على المسيح يقولوا ألسنا عارفين بإخوته مش إخوته عندنا ويرصوا أسمائهم ويحطوا أربعة يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان دول أربعة دول ولاد خالة المسيح وعشان كده أغلب التفاسير القديمة تقول ان دول ولاد مريم الاخرى اللي هي مريم اخت العذراء اللي هي مريم زوجة كلوبة واليهود ساعتها كان ليهم اسمين زي مثلا بطرس وصفا زي بولس وشاول كلوبة وحلفة شخص واحد عشان كده تسميه يعقوب ابن حلفة واخدين بالكم يعقوب ابن حلفة يهوذا ابن حلفة يوسف ابن حلفة اللي هم اللي هو كلوبة دول ولاد خالة ربنا يسوع المسيح اثنين منهم تلاميذ المسيح ال 12 اللي هم يعقوب ابن حلفة اللي كتب رسالة يعقوب ويهوذا اخو يعقوب اللي كتب رسالة يهوذا يبقى عندنا في العهد الجديد في اثنين ولاد خالة المسيح له المجد ولاد مريم التي لقلوبة اللي يوحنا بيحطها بدقة اخت امه لان في ناس بتقول العذراء ملهاش اخوات لا الكتاب واضح قوي بيقول هنا اخت امه مريم التي لقلوبة لان كانت تتسمى دايما الست تنسب لزوجها فحتى لو قالوا اسمها اسمها لازم يجيبوا اسم جوزها وراها ما عدا العذر لأن العذر أم النور والهرزوج ومريم المجدلية مش متجوزة فتلقى ببلدها فالثلاث مريمات مريم العذراء مريم خالة ربنا يسوع المسيح وأخت العذراء واقفة تسندها ومريم المجدلية اللي هتكون أول من يبشر بالقيامة لأنها حضرت آلام المسيح وشهدت فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه سبق انه قال يوحنا عن نفسه قبل كده التعبير ده مش كده واحنا قلنا ان التعبير ده آه مقصود به التلميذ الذي كان يحب المسيح جدا لكن لان يوحنا ما يقدرش يفتخر بمحبته هو ربنا فيقول التلميذ الذي كان يسوع يحبه لان واحد يقول طب ما هو المسيح كان بيحب كل تلاميذه ومحبته لينا وللتلاميذ بلا حدود طب اشمعنى يوحنا بيقول عن نفسه كده اللي يحب ربنا قوي يحس ان ربنا بيحبه قوي فيوحنا لأنه كان بيحب المسيح جدا كان حاسس المسيح بيحبه جدا وعشان كده كان يعني أقرب واحد لقلب المسيح كان يتكئ على صدره وكان يلزق له في كل حاجة وعشان كده من محبته القصوى فضل لغاية الصليب لأن ده تعبير حب انه ما خافش من البهدلة وكانوا معروف انه تلميذ وكان ممكن يتعرض لمشاكل كتير قوي لكن بسبب محبته ال- ال- الجارفة ما كانش بيحسب يعني بطرس كان بيحسبها فكان واقف بره وخايف لغاية ما انكر بقية التلاميذ حسبوها من بدري فقالوا كلنا هنروح في الرجلين هربوا من ليلتها لكن يوحنا ما حسبهاش خالص عنده حب مجنون كمل مع المسيح لغاية تحت صليبه وهو معروف انه تلميذه الحبيب ومع كده ما تعرضش البهدلة ولا حاجة فهنا بيقول لما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا قال لأمه ما تنسوش ان احنا بنتكلم عن يسوع له المجد على الصليب وهو مش قادر يتكلم كل كلمة تطلع بصعوبة جدا يبست كالشقفة قوتي ولصق لساني بحنكي مش قادر يتكلم ومع كده كان لازم يتكلم لان هنا في حاجة مهمة عاوز يقولها عاوز تقول يا رب يا امرأة هو ذا ابنك عشان كده تلاحظوا الكلام مختصر لانه مش قادر يتكلم يا امرأة دي ترجعنا لغاية عرس قانا الجليل في اول انجيل يوحنا عشان نشوف كيف يتعامل المسيح مع امه يا امرأة تطلع في في العرس ساعتها يا سيدتي فكان زي ان النهارده لما نلاقي ولد مؤدب يقول لمامته حضرتك حتى يستكتر يقول لها انت فكان المسيح له المجد يقول لها يا امرأة وهنا يا امرأة ده لقب احترام بغير معناها المباشر في العربي عندنا فكان يقول لها يا امرأة هو ذا ابنك وطبعا هي اللي واقف جنبها يوحنا فبعينيه بيشاور المسيح ما عندوش ايدين يشاور بيها دلوقتي واخدين بالكم لكن بعينيه بيشاور فبيقول لها يا عذراء وبيبص لها يا امرأة فالكلام ليها بيبص ليوحنا لانه ما يقدرش يحرك ايديه من على الصليب هو ذا ابنك ثم قال للتلميذ وهو باصص ليوحنا مش يقول له حتى يا يوحنا ما كل كلمة طالعة بالعافية فيقول له هو ذا امك وهنا حصل نوع من التسليم تسليم ام النور ليوحنا الحبيب وكأنها يعني في تأملات كتير لكن منها احلى هدية خدها يوحنا عشان وقف لغاية الصليب انه خد العترة في بيته لانه قصاد حبه الشديد قصاد امانته قصاد التزامه خد العترة في بيته وطبعا دي هدية كبيرة قوي هدية كبيرة خالص في نفس الوقت هي معناها عميق ان احنا كلنا بقينا اولاد العدل لانها ما بقتش ام المسيح بس بقت ام تلاميذه وده فكر الكنيسة الأولى كانت تجتمع مع التلاميذ وتصلي معاهم في العلية ولما حل الروح القدس كانت حاضرة ليه لأنها أصبحت أم كل الأحياء أم كل القديسين أم كل التلاميذ لأن المسيح سلمها ليوحنا أو سلمها لواحد من تلاميذه وقال له هو ذا أمك يعني أنت خليك ابن ليها لأن أنا هسيبها على الأرض وطبعا يوحنا الحبيب يذكر انه لم يفارق اورشليم ويخرج يبشر بره الا بعد نياحه العدل يعني ما عادش في اوروبا زي بولس ولا زي الناس دول ولا راح الهند زي متى ولا نزل اثيوبيا ولا كان كلهم ابتدوا يطلعوا في العالم يبشروا بعد كام سنه يوحنا فضل ملازم العذراء في اورشليم لغايه ما تنيحت بس يمكن يطلع مشوار السامره مع بطرس ويرجع تاني لكن فضل امين في صيانة العذراء أم النور في بيته لغاية ما تنيحت وبعد كده انطلق في آسيا الصغرى وابتدى يبشر في أوروبا هو كمان ثم قال للتلميذ هو ذا أمك ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته برضه دي حاجة جميلة إنه العذراء دي هدية غالية التلميذ اللي فينا يحب المسيح قوي تبقى العذراء أمه أو ياخد العذراء هدية من المسيح تسكن في بيته التعبير ده تعبير بسيط لكن أبائنا القديسين كانوا عايشينه يعني أذكر مرة كنت بصلي مع يعني راهب عجوز كده في بيت فلقيته بيقول تعالي عدرة اسكني في البيت ده واقعدي معاهم وبركيهم بيتكلم بمنتهى البساطة و- والإيمان أن العذراء تسكن في البيت ويبقى البيت ده زي بيت يوحنا اللي استضاف العذراء وطبعا البيت اللي فيه العذراء ده يعني كنيسة غالية أخذها التلميذ إلى خاصته و- وطبعا برضه الواحد ينشغل يقول يا رب يعني كلامك على الصليب معدود تقول كلمتين عشان خاطر أمك يعني كل كلمة قالها المسيح على الصليب دي تسجل بالجواهر مخ- آه، اغفر لهم يا أبتاه قد أكمل أنا عطشان كل كلمة غالية جدا لأنها طالعة من المسيح المتألم لكن قد كده حبه للعذراء وقد كده تقديره للعذراء أمه أنه اختصها بكلمتين من كلامه سلمها ليوحنا ووصى يوحنا عليه وطبعا هنا لما نلاقي حد ما يحبش يكرم العذراء نقول له مالكش حق يعني اكتر من المسيح اللي بيكرمها في اصعب لحظاته ويديها كل هذا الاهتمام نيجي احنا ن- نخاف من تكريم العذراء ليه؟ احنا ما بنعملش غير اللي بيرضي ربنا. بعد هذا راى يسوع ان كل شيء قد كمل وكأن دي اخر حاجه كان عاوز يطمن عليه. كان خلص كل حاجه وصل للصليب خد الجلد اتضرب اتبهدل اتعلق على الصليب الحرامية اتصلبوا حواليه اللصوص كلهم اجتمعوا حواليه وصل الى اخر نفس عنده فكل شيء قد كمل او اكمل آه، يعني اكمله فلكي يتم الكتاب فاضل حته كده صغيره عشان تبقى الحكايه واضحه جدا ومنطبقه تماما على ربنا يسوع المسيح كان في نص في مزامير مزمور 69 وده برضه احد المزامير اللي بتتكلم عن الام المسيح يقول انا عطشان او في عطشي سقوني خلا برضه لما كان داود يقول المزمور ده طبعا داود عمره في مرة ما في عطش وسقوه خلا داود يعني في أسد لحظات آه، آه، بهدلته وهو هربان من شاول عمره ما محتاج مية ده من حب الناس في داود في مرة كان بيت لحم تبع ال- الأعداء الفلسطينيين وهو معسكر هو ورجالته بره فكده تأوه وقال يا مين يناولني كوباية من بير بيت لحم لأنه كان متربي في البلد دي انت عارفين داود مولود في بيت لحم فبيفتكر أيام زمان وكان في بير, بير في بيت لحم آه، نفسه يشرب بق مية من البير بتاع الطفولة بتاع زمان ثلاثة من رجالته سمعوا الكلمة اللي طالعة منه كده مش قصدها الثلاثة اتفقوا دخلوا وسط الأعداء بعملية انتحارية فدائية وفضلوا يحاربوا عشان يجيبوا له كوباية المية ووصلوا له فعلا كوباية المية فسكبها على الأرض وما رضاش يشرب وقال ده دم رجال يعني دول كانوا هيروحوا عشان كوباية مية استكتر على نفسه يعني انه يعني من اجل هذا الماء كان هيكلفهم حياته شوفوا حبهم في داود كان قد ايه وهو اتباعه آه، استكترها على نفسه جدا لكن داود الحقيقي ربنا يسوع المسيح في عطش وسقوه خلا ما لقاش ثلاث رجاله يجيبوا له ميه لا لقى يعني عسكري روماني آه، قاسي القلب حب يجيب له نقطه خل طبعا في اجتهادات هنا اللي كان بيتحط البعض يقول انه عشان لو لو اللص ده شمتانين فيه يحط الخل في جروحه فيعذبوه قوي والبعض يقول ان الخل كان زي حاجة مخدر لانه يعني في حاجات حمضية كده ممكن تفصل شوية لغاية ما يموت فكان يدوله شوية خل يمكن يعني يتخدر هو آراء لكن يعني الخل مش طعمه حلو قوي عشان يشربوه لواحد مش لاقي نقطة مية ففي كل الحالات المسيح له المجد لما جابوا له الخل لم يرد أن يشرب لأن هو لما قال أنا عطشان ما كانش يقصد يعني حرفيتها هو كان خلاص في دقايق آه، تنتهي القصة لكن هو حب بس يوضح ان كل اللي اتكتب عنه كتب بمنتهى الدقة حتى قولت لما يعطش هيشرب خل في منتهى الدقة كتبت لحظات صليب المسيح كأخطر لحظات في تاريخ البشرية نتعجب بقى أن يكون اليهود اللي عندهم الكلام ده النهاردة مش مصدقين أن المسيح بتاعنا هو المسيح الحقيقي طب مين ثقبوا يديه ورجليه طب مين اقتسموا ثيابه وعلى لباسه ألقوا قرعة طب مين اللي في عطش وسقوه خلا مين مين اللي حصل له ده كله بمنتهى الدقة إلا ربنا يسوع المسيح فما وكان إناء موضوعا مملوء خلا فملأوا السنجة من الخل وضعوها على زوفة آه، الزوفة دي يعني البعض بيتصورها السنجة ويعتقد انها حاجة زي كده وعارفين لما يقول تنضح عليا بالزوفاك الاسفنجة دي ساعات بيبقى فيها مساحيق للتنظيف يقول له تنضح عليا بالزوفة فاطهر يعني ادعكني كده دعك كده عشان تطلع مني الخطايا اللي جوايا فهم حطوها على زوفة يعني حطوها على حاجة زي الاسفنج كده شربوها في الخل عشان يقدموها بعصايا لغاية ما توصل لغاية فوق عند بوق المسيح له المجد وضعوها على زوفة وقدموها إلى فمه فلما أخذ يسوع الخل قال قد أكمل ونكس رأسه وأسلم الروح هو في إنجيل آخر يقول لم يرد أن يشرب يعني هو ما كانش ده اللي مستنيه يعني لأنه زي ما علمونا قديسين كتار أن المسيح قال أنا عطشان عشان يعبر عن اللي قال لنا طوبى للجاع والعطاش إلى البر يقصد معنى أعمق جدا من المية لأنه لو تفتكروا قبلها بفترة كان عطشان وجات واحدة سامرية قال لها دي نشرب وفي آخر القصة ما شربش لكن كان مبسوط إيه اللي حصل يا رب؟ قال أنا شربت شربت إمتى؟ ده الست جريت وسابت جرتها وأنت معكش جرة وما شفناكش شربت لا قال طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله فكان دايما ربنا يسوع يقصد العطش والجوع عنده إلى خلاص النفوس إلى محبة الناس الى يعني ان الناس دي كلها توصل للسماء العطش النفسي الى محبة اولاده اكثر منه عطش جسدي فلما قال انا عطشان قلت له خل قال لهم انتوا مش فاهميني مش هو ده اللي انا اقصده انا عطشان لكل نفس بعيدة بتضيع انا عطشان لكل جامعة توبة انا عطشان لكل خدمة روحية حلوة انا عطشان الناس ترجع وتعترف بربنا انا عطشان لكل عمل روحي مقدس لما أخذ يسوع الخل قال قد أكمل قد أكمل هنا طبعا تعني أكثر من حاجة قد أكمل كل الآلام ذاق كل الآلام بكل الأنواع آلام نفسية على أعلى مستوى آلام جسدية على أعلى مستوى إن كان ضرب إن كان إهانة إن كان مسامير إن كان شوك إن كان كله كل قد أكمل يعني ما فيش واحد فينا هيعيش ويروح السماء ويقول لربنا أنا ممكن أكون اتألمت أكثر منك يقول له لا انا كملت انت ما كملتش انت ما تقدرش على كل الالام انا كملت كل الالام فممكن تكون قد اكمل يعني اكمل عنا كل الالام لان الكتاب يقول الامنا حملها واوجاعنا تحملها فاكمل دي يعني ربنا كمل كل انواع الالام اللي ممكن الانسان يجتازها وجاب اخرها عشان يدينا كلنا فرصة نقف قدام الصليب ونتعذب لما الواحد يبقى متألم يبص لآلام المسيح تهون عليه آلامه تهون ليه؟ يعني انت آلامك ايه جنب آلام المسيح مهما كانت آلامك جسدية او نفسية او حتى روحية مش هتكون زي آلام المسيح له المجد فهو قد اكمل او قد اكمل كل الآلام ممكن يقصد قد اكمل كمان انه دي نهاية القصة المأساوية لسقوط الإنسان وخراب الطبيعة البشرية والفساد اللي دخل على البشر والذل اللي الشيطان ذله للإنسان قد أكمل قفلنا القصة دي خلاص ليه هو لما اتصلب على الصليب ومات على الصليب بموته ايه داس الموت خلاص الموت اتهزم في اللحظة دي لما المسيح ابن الله الحقيقي مات على الصليب بموته بات الموت وأبطل سلطان الموت والشيطان اتهزم بلا رجعة في اللحظة دي اتهزم هزيمة نكراء عشان كده قبلها بأيام كان يقول لتلاميذه رأيت الشيطان ساقطا كالبرق هتشوفوا الدروة الأبيض هتشوفوا الجولة الأخيرة هو يا ما زل ولادي وأنا عمل فيهم انتوا هتشوفوا بعد أيام آخر ضربة للشيطان يتهزم هزيمة نكراء وده اللي قاله بولس في كولوسي لما قال اشهرهم جهارا زافرا بهم في الصليب على قوات الشر يعني جردهم جرد الرياسات والسلاطين لان الشياطين دول رتب رتب في لواء وفي عميد وفي عقيد لواءات بس عندهم لغة تانية رياسات وسلاطين زي الرتب الملائكية بالظبط في رتب شريرين هو بقى المسيح جردهم عشان لما يمسكوا ظابط من دول يجردوه من دبابيره كده فيبقى خلاص ملوش قيمه تبقى مهينه جدا هو المسيح عمل كده في الشياطين جردهم هم جهارا يعني يعني شهر بيهم يعني سوري في التعبير عراهم كده طلعهم صغيرين قوي جهرا على الصليب ظافرا بينهم في الصليب طبعا احنا ال- ال- الصورة دي مش شايفينها بعينينا المعركة الروحية اللي بين الشر والخير اللي بين المسيح له المجد وبين عدو الخير بكل رضواته دي معركة روحية تدور وراء الصليب لكن في اللحظة دي انتهت انتهت بالضربة القاضية لما يسوع له المجد قال قد أكمل خد بقى كده ايه عشان نخلص منك وكفاية عليك كده وهنا اتحبس رئيس الشياطين بعلزبول وربط برباط ألف سنة الألف سنة اللي الناس بتقولها بتفهمها غلط احنا ابتدينا الألف سنة الألف سنة اللي هو الملك الألفي يعني المسيح ملك على الأرض ملكا روحيا سريا بانتهاء سلطان عدو الخير عدو الخير موجود لكن ملوش سلطان أعطانا سلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو أصغر عيل صغير متعمد يرسم الصليب يغذي الشيطان يطيره ليه في سلطان عندنا فبدأ الملك الألف ملك المسيح فآخر الألف سنة يمكن قربت لما يجي المسيح الدجال يفكه شوية المسيح يديله ايه فرصة كده ي- ي- يعني يخبط يمين وشمال وهو مربوط كده عشان ايه بقى احكم عليه بالنهاية ففي زمن الارتداد العظيم في زمن المسيح الدجال في آخر الأيام آه، يعني الشيطان يبرطع زيادة شوية ويمكن دي الأيام بتاعته لكن في الآخر هو كده كده خسران سلطانه كده كده مهزوم من ساعة الصليب والمسيح صار ملكا إلى الأبد ملكه بدأ بالصليب ولن ينتهي إلى الأبد لكن سيعلن ملكه في مجيء على السحاب يعني ملكه جوانا سري ملكه جوه الكنيسة ملكه جوه قلوبكم لكن سيعلن هذا الملك على السماء والأرض إلى آخر الظهور يوم مجيء على السحاب فهنا يقول قد أكمل برضه نقدر ناخد من المعنى ده أو الكلمة دي كلمة لينا احنا لما تبص على المسيح المصلو- المصلوب المتألم المتبهدل عشانك ممكن انت تقول ورا المسيح كفاية كده قد أكمل بمعنى إيه يعني أنا كملت الشر أنا عملت كل اللي عملت أنا بعدت عن ربنا أنا جرحت ربنا أنا بهدلت ربنا كفاية يعني قد أكمل ممكن تاخد معنى كفاية بقى كفاية الشيطان ذلني كفاية بعدت عن ربنا كتير كفاية ضيعت عمري بعيد قد أكمل من هنا ورايح حاجة جديدة من هنا ورايح حياة أبدية مع المسيح صلبت أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا خلاص بقى كفاية كده قد أكمل فقد أكمل ممكن تبقى بالنسبة لنا يعني نقفل بقى الكتاب على على الشر ونفتح كتاب صفحاته بيضة نكتب فيه حياة مقدسة نقدمها للمسيح في اليوم الأخير أم، قد أكمل كمان ممكن تتفهم على أنها في نظر اليهود هم كملوا جريمة والجريمة بقت كاملة يعني إيه يعني طبخوها صح و... وتآمروا مع بعض وغلبوا بيلاطس في الكلام وخطوط الجريمة اكتملت في نظرهم اليهود والأمم تآمروا وكملوها واطمنوا ان المسيح نكس راسه ويع- واكتشفوا بعد كده ان كل اللي عملوه ده يعني طلع انه خطة ربنا لخلاص كل البشرية فهو ممكن يقول قد اكمل يعني ايه تمام كده انتوا كملتوا المؤامرة تمام زي ما انا حضرتها لكم وانتوا مشيتوا فيها بكل خبث ودهاء لكن لازم كانت تكتمل لكي يتم الفداء ونكس رأسه وأسلم الروح وزي ما علمونا الآباء المسيح نكس رأسه لكي نرفع نحن رأسا يعني قبلها كلنا بننكس رأسنا كلنا مذلولين كلنا آه، رأسنا تحت ولازم رأسنا تقع في يوم من الأيام لكن بعد ما المسيح نكس رأسه خلاص الواحد بيرفع رأسه ليه؟ لأن المسيح خلاص رفعنا وفتح لنا طريق الأبدية أسلم الروح دي يعني إيه؟ لأن دي تخلينا برضه نحتار في فهم موت المسيح كيف مات المسيح له المجد وهل الله يموت حاشا دي ترجعنا تاني لفهم المسيح له المجد كإله حقيقي كامل وإنسان حقيقي كامل أنا وأنتوا كبشر لما الواحد فينا بيموت روحيا بيحصل حاجة نسيبكم من طبيا لأنه بيحتاروا فيها لغاية النهاردة لكن روحيا روحه بتطلع نفسه تفارق جسده يبقى جسده نايم زي كل ما يوم كان نايم لكن نفسه لم تعد فيه نفسه او روحه يعني هي ساعات نعتبرها ايكوال عشان ما نقعدش نلخبط يعني نفسه وروحه كلمه واحده ماشي طب المسيح كروح انسانيه عاديه ماشي لما مات المسيح روحه الانسانيه فارقت جسده زي اي موته طبيعيه لاي انسان اي موته طبيعيه الروح الانسانيه تفارق الجسد الانساني والقيامة عبارة عن عودة هذه الروح إلى هذا الجسد يوم القيامة لعذر لما مات إيه اللي حصل روحه خرجت منه ولما المسيح صرخ فيه لعذر هلم خارجا استدعى روحه رجعت له تاني وعشان كده المسيح لما دخل بيت ابن تيروس قال لهم بتبكوا ليه آه لا بولس لما كان شاف الجدع اللي وقع من ثالث دور قال لهم نفسه فيه نفسه لسه فيه لكن هم شايفين نفسه خرجت منه فالمسيح له المجد حين مات مات الموتة الطبيعية للإنسان الطبيعي بمعنى أن روح الإنسانية فارقت جسد الإنساني طب ده المسيح مش إنسان بس ده إله لاهوته فين في الحتة دي لاهوته ده ما بيموتش قدوس الحي الذي لا يموت طيب لاهوت راح فين لاهوت لا ساب جسده ولا ساب روحه الإنسانية يعني إيه يعني هي عاوزة تخيل شوية طبعا الموضوع ده لاهوتي لكن خلينا نتخيله المسيح كإنسان انتوا شايفيني جسد بس لكن فيا نفس فيا روح لو الروح دي خرجت هيبقى الجسد ميت والروح الحياة خرجت منه المسيح كان كده له المجد نفس وجسد او روح وجسد غير لاهوت لاهوت أخذ طبيعة بشرية كاملة بنفسها وجسده فاللاهوت لا ساب الجسد ولا ساب روحه الإنسانية وعشان كده قام المسيح بقوة لاهوته يعني إيه؟ يعني اللاهوت اللي فيه رجع الروح للجسد في الوقت اللي عينه المسيح فقام المسيح تاني لوحده عشان كده نقول المسيح قام المسيح قام بقوته غير أي إنسان تاني ليه؟ لأن فيه قوة اللاهوت مفيش واحد فينا يقدر يقوم بقوته خالص ليه لانه لما الروح تطلع خلاص يبقى لازم ربنا اللي يرجعها لكن المسيح له المجد هو يرى نفسه ربنا فهو اللي بيقدر يرجع نفسه لجسده آه القديسين علمونا ان المسيح له المجد كانسان روح الانسانيه تروح فين في الساعه دي الطبيعي ايه ان كان اي حد يموت روح الإنسانية تنزل مع الأرواح الأرواح كان مكانها فين في الجحيم ما كانش في سردود ساعتها ما اتفتحش لسه فراح ايه روح الإنسانية للمسيح له المجد على الجحيم أول ما قرب من الجحيم الجحيم وقع الجحيم فك ليه لأن ده المسيح جاي فاهمين الفكرة ودي الحتة اللي بنقولها افتحوا أيتها الملوك أبوابكم ده أحد معانيها معانيها طبعا تسأل ساعات على معنى السماء المسيح داخل فاتح الفردوس فبيفتحوا له الملائكة الفردوس بيفتتحوا بيقصوا شريط الفردوس كانش اتفتح قبل القيامة لكن كمان تقال احيانا بمعنى ان الابواب الدهرية الصلبة جدا اللي حبس ارواح اولاده اتفتحت قدام روح المسيح له المجد لان هو ده الاله الحقيقي عشان كده حتى في في عرف القديسين الشيطان جه يمسك المسيح في اللحظة دي زي ما هو متعود بياخد روح أي إنسان فلقى نفسه هو اللي اتمسك لأنه لقى أن ده المسيح الإله الحقيقي فهنا المقصود بيها أن المسيح له المجد نزل بروحه الإنسانية كإله حقيقي متجسد وفتح الجحيم وأخرج كل أرواح الأبرار وساب أرواح الأشرار قال لهم لا ده مكانكم على طول لكن خد أرواح القديسين حبايبه ودخل بيهم في موكب على الفردوس عشان كده احنا ليلة الجمعة العظيمة بنهيص واحد يقول يعني المسيح لسه في القبر والكنيسة فرحانة وعمالة تزف عمالة تزف وتلف في الكنيسة يحضر منكم سبت النور يلاقي طقس غريب جدا كنيسة يعني منورة تمام والشموع وزفة وهيصة وأبيض فأبيض طب ده لسه القيامة لا ما هو الموضوع في موضوع تاني مسرح مش بس قيامة المسيح ده في موضوع خطير بيحصل في اللحظات دي ان كل ارواح ابائنا القديسين اللي كانت محبوسة في الجحيم اتحررت في اللحظات دي ودخلت مع المسيح الفردوس اتنقلت بعمل المسيح الخلاص كل ده حصل في لحظة قد اكمل قد اكمل حين خرجت روح المسيح له المجد من جسده لاهوته لم يفارق ناسوته يعني لاهوته لم يفارق لا جسده ولا روحه الانسانيه وعشان كده كمل عمله الخلاصي بانه فتح الجحيم ودم ارواح الاضرار ودخل بيهم الفردوس واحتفلوا الفردوس بافتتاحه وكان من ضمن اللي داخلين اليوميها كان مين؟ اللص اليمين عشان كده قال له اليوم تكون معي في الفردوس اذا الفردوس اتفتح بعد الصليب مباشرة حتى مش بعد الايام على طول في نفس اليوم اتفتح الفردوس بدخول المسيح له المجد منتصر مع كل ارواح الابرار القديسين مع روح اللص اليمين وبعدين كلنا احنا يبقى لنا نصيب في الفردوس بعد كده ثم اذ كان استعداد شوفوا يعني بقى الافراح السماويه جميله ازاي ونرجع بقى لليهود اللي اقول عليهم ايه بس العميان اللي لسه بيعملوا استعداد الفصح ده خدة تقيله هي لسه فيها خروف ولسه فيها استعداد وخلاص ثم إذ كان الاستعداد العمى كله بقى شايفين حاجة هم اليهود دول فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت لأن يوم ذلك السبت كان عظيما خلي بالكم احنا قلنا دخلة السبت تبتدي امتى الساعة 6 مساء يوم الجمعة العظيمة يبتدي يوم السبت فكان لازم يقفلوا كل حاجة قبل الساعة 6 مساء يوم الجمعة لأن السبت ما يقدروش يعملوا حاجة هم لسه ماشيين بالحرف القديم مش كده يوم السبت ممنوع الحركة والسبت ده كان عظيم ليه لان ده السبت اللي وقع في الفصح مواعيد الفصح لو تفتكروا يذبحوا الخروف وياكلوه ويقعدوا سبعة ايام بعدها ينزعوا الخمير ومعيدين سبعة ايام فده كان اول ايام عيد الفطير اللي هو بعد ذبح الفصح على طول فلما يجي يوم سبت يبقى السبت عظيم جدا لما يكون اول يوم يبقى سبت عظيم سبت نادر طبعا ده سبت عظيم جدا بالنسبة لنا احنا اللي فاهمين الدنيا صح لكن هم لسه شغالين على الخروف بتاع الفصح العادي فهنا بيقولوا في استعداد بيرتبوه لازم يلحقوا يخلصوا كل حاجة قبل ما السبت يدخل والسبت ده بالذات ما حدش يقدر يكسره لان ده سبت عظيم جدا هو فعلا عظيم جدا لان فيه المسيح له المجد فتح الفردوس لأن يوم ذلك السبت كان عظيما فكي فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب يعملوا إيه سأل اليهود بيلاطس أن تكسر سيقانهم ويرفع كانوا لازم يموتوا بسرعة الثلاثة دول الثلاثة المصلوبين في نظر اليهود ليه لأن لو ماتوا يوم السبت ما حدش يقدر ينزلهم وهتبقى شغلان ويمكن طول العيد ما يعرفوش ينزلوهم فهتبقى شغلان فراحوا البيلاطس قالوا له بص النهار قرب يخلص والساعة قربت على ثلاثة أو جت ثلاثة الظهر فاضل ثلاث ساعات على السبت لازم نخلص من الناس دي عشان نلحق لأن من الساعة ستة مش هنقدر نتحرك لازم نكون اتدفنوا قبل ستة فاهمين المعنى؟ فقال ايه اداهم اوردر كده ان هم يكسروا رجليهم ايه اللي بيحصل لما بيكسروا رجليهم حاجة من اتنين يا بيحصل شك شديد قوي فيموت الواحد ولو ما حصلش من اول دقيقة هو الشخص اللي متعلق على الصليب بيحمل على رجليه عشان ياخد نفسه فهيتخنق بدل رجليه اتكسرت مش هيقدر يحمل على حاجه زي المشنوق بالظبط في دقايق وهيتخنق فكده كده بكسر السيقان هيموتوا هيموتوا فكسروا السيقان اللص اليمين والشمال عشان كده دخلوا على طول اليمين على السماء على طول جم عند المسيح لقوه نكس رأسه خلص ليه؟ لأنه ما كانش عاوز رجليه تتكسر ليه لانه مش عاوز يفقد حد من ولاده جسده يفضل متكامل اشارة انه مش مستغني عن حد من ولاده ويعني الكسر مش هي دي المشكلة عنده هو استحمل كتير لكن لا هو عظم لا يكسر منه ودي كانت اتقالت من وقت خروف الفصح واحد يرجع بقى 1500 سنة يسأل ربنا مع موسى يعني يا رب هنشوي الخروف وهن وهنسلقه وهنعمل فيه ده كله ومش عاوز عظمة تتكسر منه ايه الزوم يعني الحتة دي لا ما هو ربنا من 1500 سنة بيخطط للذبيحة الحقيقية المسيح الذي بالعيد فهو ناوي ان المسيح لا مفيش عظمة تتكسر منه فقال لهم من زمان وهم بيحضروا الفسح ما تسيبوش عظمة تتكسر اعملوا في حسابكم عشان لما تقفوا بعد 1500 سنة قدام الصليب تفهموا ان هو ده الفسح الحقيقي وكسر فأتى العسكر وكسروا ساقي الأول والآخر المصلوب معه وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه لأنهم رأوه قد مات لكن واحدا من العسكر خلي بالكم اللي حصل طعن جنبه بحرب واحد من العسكر ما نعرفش دافعه ايه لسه في غل في قلبه ولا عشان ملك اليهود بيكره اليهود ولا عشان يتأكد انه مات هو واضح انه مات بيبان خدش نفس لكن عشان يمكن يتأكد من موته قام غرس حربه في جنبه اليمين حربه في جنبه اليمين أو احنا عندنا في التقليد نقول يمين لكن يعني يمكن مش واضحة في, في الأناجيل إشارة يعني إلى إنها داخلة من اليمين لغاية القلب يعني في وشها في اتجاه القلب بحربه وللوقت خرج دم وماء والذي عاين شهد هنا بقى لما اكتملت القصة خالص مين اللي معاين الأحداث مين اللي واقف تحت الصليب اللي بيكتب الكلام عشان ما يجي واحد يقول شبه لهم يقول له ده انا شفتها بعيني وكان في الاف حوالينا وكل حاجة كانت واضحة الذي عاين شهد وشهادته حق عشان كده يوحنا من اول انجيله هو انجيل الشهادة واللي يقرا معانا انجيل يوحنا من الاول هيشوف كم مرة قال عن نفسه انا شاهد وقال كم مرة كلمة شهادة وكلمة الشهادة دي اصلها عندنا احنا أن المسيح الإله الحقيقي أتى إلينا ومات عنا وقام عنا دي الشهادة بتاعتنا دي الشهادة اللي دخل السم فهنا بيقول آه الذي عاين شهد وشهادته حق وتلاحظوا أن يوحنا لما تيجي سيرة حدث خطير جدا يقول تاني أنا بشهد وبشهد بالحق وأنا اللي شفت بعيني وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا أنتم يعني بيقول صدقوني اللي بقوله ده مظبوط عشان تؤمنوا اللي بقوله ده انا قده آه طب ايه حكايه الدم والميه نختم الحته دي اولا بالنسبه للي واقفين كناس بسطاء احتاروا في موته هو مات اكيد مات قدام عينيهم خلاص مفيش نفس ودخلت حربة في قلبه خلاص مش ممكن هيكون عايش لكن خروج دم ومية علامة حياة في, في عرف الناس البسطاء دي علامة مش مش من علامات الموت لأن الدم المفروض يتجلط بعد الموت ليها تفسيرات علمية بس ده مش موضوعنا العلم لكن خروج دم وماء علامة حياة إذا المسيح على الصليب بيشهد أنه مات حقا وأيضا حي ده لغز عشان كده بيقول الذي شهد شهادته حق ليه؟ لأنه محير جدا هو ميت فعلا بس في علامات حياة وعلامات الحياة عنده خلي بالكم المعنى ده بقى دم ومية ليه علامات الحياة دم ومية احنا حياتنا الابدية مرتبطة بالكلمتين دول كل الاباء قالوا ايوه المية دي اللي بتدخلنا على جنبه بتدخلنا على ابديته ايه المية اللي بتاخدنا وتشيلنا وتدخل بينا السماء المعمودية من امن واعتمد خلص وعشان كده تلاحظوا اخر اصحاح في سفر الرؤية يوحنا يقول شفته قاعد على عرشه قدامه بحر زجاجي فقبلها يقول ان البحر الزجاجي ده واقفين عليه كل الابرار القديسين ايه الحكاية كلكم اتعمدتوا بنعمة ربنا واقفين على البحر ده البحر ده بيشدنا لغاية ما ندخل قدام عرش الله في السماء ده المية اللي خرجت من جنب المسيح عشان تشيلنا وتسحبنا وتوصلنا الأبدية دي المية اللي خرجت ماء, ماء الحياة عشان كده يسوع كان يقول إن عطس أحد فيقبل إله ويشرب من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حياة ويقول أنا هو الماء الحي أنا هو الينبوع إذا المية اللي خرجت من المسيح إشارة إلى الحياة اللي بناخدها في المعمودية اللي بتنقلنا من الحياة الأرضية للحياة السماوية وتودينا قدام عرش الله طب والدم برضه هو نفس الكلام إن دم المسيح له المجد فينقلنا أيضا من حياة الأرض للسماء بمعنى احنا بنتعمد وناخد الميرون ويتكتب اسمنا في السماء وعشان نفضل ثابتين في المسيح للاخر لازم نعمل ايه ناكل جسده ونشرب دمه فكأن الماء والدم إشارة للمعمودية والإفخارستية إشارة إلى المعمودية والتناول إن إحنا ملناش نصيب مع المسيح إلا من خلال الماء الخارج من جنبه والدم الخارج من جنبه الماء ده بيغسلنا من كل خطايانا ويجعلنا خليقة جديدة والدم بنشربه لكي نثبت فيه ويثبت فيه فأصبحنا طبيعة جديدة بالماء الحي وأصبحنا صورة من المسيح لأن دمه مشي فينا دمه خرج من جنبه أحد تأملات القديسين الأوائل يقول كلمة جميلة أوي يقول نام المسيح على الصليب عشان خرجت من جنبه الكنيسة مين نام وخرجت منه امرأة آدم الأولاني لما نام جه ربنا خد من جنبه وعمل حواء عشان تبقى حتة منه فالكنيسة خرجت من جنب المسيح بالماء والدم حين مات أو نام المسيح على الصليب فاهمين المعنى ده؟ يعني الكنيسة بدأت في اللحظة دي بالدم والماء خرجت من جنبه عشان تفضل ملتصقة بيه إلى النهاية إلى الأبد تبقى حتة منه عشان كده آدم أول مسيحي قال إيه هذه لحم من لحمي وعظم من عظمي هو المسيح بيبص علينا ويقول كده يقول دول حتة مني حتة منك ازاي يا رب ده انت يعني قدوس ودار واحنا ما فيناش حاجة عدلة لا دول حتة مني شهادة الماء والدم عشان كده يجي يوحنا في في رسالته الاولى يقول اللي بيشهدوا على الارض ثلاثة الروح والماء والدم الروح القدس مع المية عمدنا والروح القدس مع الدم يعطينا جسد ودمه حياة أبدية دول اللي بينقلونا من الأرض للسماء دول اللي يشهدوا لعمل الله على الأرض الروح والماء والدم ففي ارتباط هنا ارتباط بالدم يعني ايه ارتباط عهد لأن طبعا دمي الذي للعهد الجديد هنا العهد تأسس والعهد هنا عهد زواج على أرقى مستوى انه اشترى عروسته بدمه وصارت حتة منه وتلاحظوا حتة منه دي قالها بولس في أسسس خمسة لما بيقول لأننا من لحمه ومن عظامه طب جابها منين دي؟ جابها لما آدم بص على حواء قال هذه لحم من لحم وعظم من عظامي أو المسيح يبص على كنيسته يقول دي إيه؟ دي حتة مني دي حتة دي لحم من لحمي وعظم من عظامي وكل راجل المفروض يحب امرأته يقول كده على مثال محبة المسيح للكنيسة طب الرابطة دي جت ازاي؟ جت بماء المعمودية ودم الإفخارستية لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد اختاروا آية نقولها عاوزين الذي عاين شهد وشهادته حق حلو ماشي نقول ليه بس الذي عاين شهد وشهادته حق نقولها كم مرة الذي عاين شهد